أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحقيقة أحببت أن يكون لنا هذا اللقاء أه نتبنى فيه قضية التربية الإيمانية أه وهذه قضية مما يشغل بال كل مسلم التربية الإيمانية أه وذلك أولا بهدف دفع الفتور في الإيمان ونقصان الإيمان وتداعي الإيمانيات وكثرة الذنوب والمعاصي وعدم التقدم العلمي ولا الإيماني كل هذه أمراض يعاني منها كل إنسان يلتزم بدين الله في هذه الأيام يعاني من كثرة الذنوب يعاني من الفتور يعاني من عدم التقدم يعاني من أحيانا تبلد الإحساس بمشاكله الإيمانية مع الله سبحانه وتعالى وانما سر كل هذا وسره عدم العلم بهذا الجانب عدم الايمان العلمي بجانب علم الايمان لذلك كان الصحابه يسمون بجانب العلم الايماني بخلاف العلم الخبري العلم الخبري دراسه الفقه ودراسه العقيده هذا علمي خبري الثاني علمي عملي يعني بمعنى ان هذه الامور التي نعتقدها امور غالبها نظريه وان كانوا مطالبين بايقاعها عمليا على الواقع وهذا لا يكون الا بالعلم الذي تتحدث عنه هو علم السير الى الله عز وجل او علم التقدم الايماني اليومي لذلك كان الصحابه يقولون كان احدنا يؤتى الايمان قبل القران او يكون كنا نتعلم الايمان قبل القران ثم تعلمنا القران فازددنا ايمانا.
واقوى دليل على ما نقول الحديث في صحيح مسلم. حديث حذيفه بن اليمان في صحيح مسلم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا عن نزول الأمانة فقال صلى الله عليه وآله وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة هذا هو الشاهد من الحديث نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم ثم تفيد تفسير تراهم ثم علموا فالإيمان قبل العلم ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة هذا شاهدنا فهذا يعني نستطيع أن نسميه علم الإيمان أو علم القلوب لأن الإيمان محله القلب الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فهو في القلب فلذلك هذا العلم مطلوب جدا ومهم جدا ولكن للأسف الشديد انفرد بدراسته وتطويره وكثرة الكلام فيه الصوفية فلذلك كان اغلب اهل السنه يتوجسون خيفا من هذا التوجس ونتيجه الخوض في معارك مع الصوفيه وغيرهم من اهل البدع في علاج البدع والتحذير منها وصلت الى درجه ظاهريه النصوص والوقوف مع ظاهريه النصوص فافقد هذه النصوص روحها وافقد هذا التعامل مع النصوص نفسها التعامل مع النصوص فقد واقعه السلوكي العملي يعني حين ندرس توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات تجد ان الغالب على دراستنا ان نقول ان توحيد الربوبيه كان يقر به المشركون ولم ينكره احد الا ملاحده هذا العصر وهم لا قيمه لهم وانما قامت المعارك وارسل الرسل وانزل الكتب من اجل توحيد الالوهيه وتحديد الأصناف التي تدرسناه ما ظل يتكلم فيه وتنوقش عن الرد على المعطلة والمشبهة والمجسمة والشبهات و و و إلى آخره ولم نصل فعلا إلى دراسة توحيد الربوبية في دراسة الظواهر الكونية لزيادة الإيمان بندرس فعلا توحيد الربوبية وإن كنا مقرين به الذي خلق السماء ورفعها وبسط الارض واجرى انهارها واجرى الماء وانبت الزرع وانزل المطر وخلق الانسان واجرى دمه في عروقه الله ده توحيد الربوبيه توحيد الله وافعال الله لابد ان نقف لنتامل هذه الافعال افعال الله عز وجل لنزداد ايمانا من النظر اليه كذلك نفس الشيء في توحيد الالوهيه وهو توحيد التعبد توحيد الله بافعال العباده ينبغي أن فعلا تسجد قلوبنا قبل أن تسجد أجسادنا وأن تحرم قلوبنا قبل أن تحرم أجسادنا وأن تذكر قلوبنا قبل أن تذكر ألسنتنا وهكذا هذا الأمر كما قلت مفقود عند الكثير من أهل السنة وذلك الانشغال بالمعارف وإن كان هذا في العلماء في العلماء يجوز لهم أن ينشغلوا بالرد على المرجئه والرد على المعطله والرد على المشبهه والرد على المجسمه والرد على الملاحده والرد على المبتدعه يعني ظاهر افعالهم كذب لكن احوالهم مع الله كانت غير هذا. احوالهم الشخصيه والتي حرصوا ان يخفوها لقول بعض السلف كل ما ظهر من عملي لا اعده فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون. الشاهد انه من اجل هذا كان هذا اللقاء. آه لانني بدات في شرح مدارج السالكين منذ سنين أكثر من مرة وكل مرة نبدأ ونرفع صوتا وعلميا منضبطا جيدا ثم نفاجأ بضغط العوام يملأ المسجد وخارج المسجد فتضطر يتحول الدرس من منهج علمي تربوي إيماني إلى منهج وعظي تذكيري لغلبة العوام فأسأت أن يكون هذا اللقاء الخاص لكي فعلا ندرس الإيمان دراسة علمية منهجية بشرط أن تكون دراستنا واقعية عملية بمعنى أننا لا نتعدى منزلة من المنازل التي سنشرحها هي 100 منزلة منازل السائرين أو عز وجل لا نتعدى منزلة إلا إذا عشناها أو وفعلناها وانتقلنا بها إلى المنزلة التي تليها لابد لابد هذا شرط ولن نفعل أو لا يتحرج بعضكم كما يفعل بعض الناس أنه حين نشترط هذا الشرط إلا أنا مش قد الكلام ده ويترك لا لا لا وإنما ينبغي أن نجتهد أن يكون كل منا على هذا المستوى وذلك خشية أن تقوم عليه الحجة أن توفر له العلم ولم يقم به ولم يأتيه ولم يطلبه وإنما أعرض عنه والعياذ بالله فالشاهد أننا سنحاول دراسة مدارج السالكين دراسة علمية منهجية تربوية عملية واقعية علاجا لايمانياتنا وزياده لايمانياتنا وتطلعا الى رضا ربنا سبحانه وتعالى والى ان نعيش الاسلام على وجهه الحقيقي. فبعيدا عن تصوف المتصوفه وفلسفه المتفلسفه وعن ايضا حزلقه الظاهريه وغيرهم وانما سنكون في مركز الوسط باذن الله تعالى ان شاء الله عز وجل قدر مركز الوسط أن نبحث عن كل معنى من هذه المعاني عن أصله الحقيقي في الكتاب والسنة يعني حين سنتكلم عن منزلة اليقظة وهي أول منزلة وكما ذلك ستكون الحلقة القادمة بإذن الله تعالى كمقدمة لهذا الموضوع إن شاء الله عز وجل أن نقول أننا سنتكلم عن كلمة اليقظة نفسها هل لها مستند في الشرع في الكتاب والسنة قال الله قال رسول وكل المعاني على هذا سيكون بإذن الله تعالى بحيث أننا سنقول أن هذه ستكون واجبات شرعية اليقظة فرض على كل مسلم مثل فرضية الصلاة. سنتوصل من خلال النصوص إلى هذا مش كلامي وإنما من خلال النصوص إلى هذا أنه طالما نهيت عن الغفلة لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا تكونوا نهي يبقى حرام نسيان الله حرام فاللزوم ذكر الله اليقظة ستكون اليقظة فرض لكن اليقظة بأي معنى ليست عندنا اشتراطات خاصة بحيث أنها حدود محدودة وإنما اليقظة التي تمنع من الكفر وفجأة الموت التي تأخذ على الكفر يعني سنحاول أن نوجد من الإسلام معاني منضبطة هي أصل هذا الكلام هي أصل هذا الكلام والذي لا يأخذ هذا الجانب العملي من الإسلام سيظل فعلا كحال كثير من المسلمين اليوم انه يصلي بلا قلب ويذكر بلا حضور ويقرأ بلا تدبر وينام بلا ذكر ويعيش بلا وعي ويعني يحفظ القرآن بلا هدف وهكذا ستكون إيمانياته بلا معنى بلا طعم الطعم طعم الإيمان هو الأجر العاجل الدنيوي للإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا بالإسلام دين فذوقان طعم الإيمان تذوق طعم الإيمان عاجل أجر المؤمن أن الله عز وجل عجل له بشيء من أجل أخرى ولذلك حين تعيش الإيمان ستعيش الآخرة نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين كانت ميزة الصحابة أنهم عايشين الآخرة فعلا عايشينها شايفين الجنة وشايفين النار وشايفين آه، ال- كأنهم كأنهم يرون الجنة ويرون النار يرون هذه يتزاورون فيها وتلك يتضرون فيها يرون كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا يرون الميزان ويرون الصراط ويرون الطائر الصحف هكذا كانوا عايشين الآخرة فعلا إزاي تعيش الآخرة لما تعيش المعاني الإيمانية دي فعلا معيشة حقيقية آه، سبق معنا آه، أن بدأنا آه، مثل هذا المجلس مرة واحدة وانتهت انتهى. وسأعيد ما ذكرناه في ذاك المجلس بإذن الله تعالى أننا آه، لماذا ندرس منازل السائرين إلى رب العالمين لماذا ندرسها من أجل ماذا نقول أولا لأننا في زمن مادي بحت فلا بد أن نواجهه بحيوية روحية عالية نعم فعلا نعيش في زمن مادي هم الناس بطونهم وفروجهم ومظاهرهم وهم الناس اموالهم وقيام وجوههم بين الناس هذا واقع يطحن كل المسلمين والكل يحاول ان يوجد مخرج ان يعيش اسلامه في وسط هذه الماده في الزمن المادي لا يمكن أن تعيش إيمانك في وسط هذا الزمن المادي إلا أن تواجه هذه المادة بحيوية إيمانية قلبية عالية وإلا سيضيع إيمانك حتما كنت أزور أحد مراكز الكمبيوتر والإنترنت في في القاهرة ففعلا آه، أنظر إلى ال- الأخ اللي جالس على الكمبيوتر أخ جالس على الكمبيوتر وقدامه شاشة ال- الإنترنت آه، تركيز مش ممكن بكل ذرة في ذهن وعقل و- وحواسك مركز معك. ففجأته لو نزل ملك الموت دلوقتي تفتكر تقول ايه؟ هيكون في قلبك لا اله الا الله محمد رسول الله قال لي لا هقول له انتظر اما سيف اما سيف اللي انا عايزه وفعل اجابه واقعيه فعلا ان اللي عايز الكمبيوتر ده بكل مشاعره وحواسه كده هذه قمه الغفله قمه استيلاء هذه الماديات على القلب يعني انا كنت أ- أ- اذكرها امثله قديمه بقى ان تاجر اخر النهار بيعد فلوس فما بيعدش بايده ده بيعد بكل مشاعره لا مش قلبه بس بكل مشاعره وحواسه خايف للربطه اللي في ايده تخلص قبل الباب يعني قبل ما تكمل ألف او تكمل الفاتوره اللي هيدفعها الصبح او او او الى اخره عايش الدنيا بكل مشاعره وحواسه ده ده مش ممكن مش ممكن يموت على الاسلام مش ممكن مش ممكن يموت ليه لان ساعتها يجي له ملك الموت هو قلبه فين؟ قلبه في الباكو ده في الضرب في ال- في الكمبيوترات اللي هيسددها بكره في ال- في في الفواتير اللي عليه في في المحل وفي في ال- النهارده في الكمبيوتر وفي الانترنت وفي وفي وفي مصيبه فلازم نواجه الماديات ديت لازم لازم بحيويه ايمانيه روحيه عاليه لازم هذا لابد ب- ب- بكل بكافه المقاييس آه، ايضا آه، السبب الثاني لدراستنا هذا اهميه القلوب معلومه ان ان الله لا ينظر الى صوركم هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم فاين قلوبنا؟ هذه القلب اين قلوبنا؟ قلوبنا النهارده فين؟ وفيها ايه؟ وفيها ايه؟ مصيبه يعني آه، كنت في درس امس بقول لهم انا نفسي فعلا ان انا آه، اطير طاقه دماغك دي وطلع مخك اشوف في ايه ولا اقول لك ارحم من دي لو اديتك طبق او صينيه قلت لك لو سمحت طلع طلع كل اللي في دماغك هنا طلع طلع كمان هات هات من جوه كل اللي في دماغك تفتكر يكون في حاجه من اللي في دماغك تتكسف ان انا اشوفها طيب ما هو ربنا شايف من باب اولى انك تستحي منه ما هو شايف اللي في دماغك اللي جوه اللي جوه دماغك ده ربنا شايفه ولا لا؟ طب اذا كنت انت هتستحي مني ان انا اشوف اللي في دماغك انا في الاشهر يبقى من باب اولى تستحي من رب البشر فعملية دراسة هذه المنازل الإيمانية هي قضية تطهير القلب مما فيه من مشاغل ليست تطهير بمجرد الإزالة لا لا لا, لا. وإنما بالإزاحة والإحلال سنضع معاني جديدة لتزيح المعاني القديمة وهذا كلام واقعي جدا لأن أنا قلت لك طلع هي سهلة إن الواحد يفرغ دماغه مش سهلة صعبة لكن ممكنة الإنسان يفرغ دماغه من كل حاجة اللي يجي بالليل كده عشان ينام ويقول لك خلاص رزق عايزين ينام ويسكت دماغه عن أي تفكير كل ما يجي التفكير على دماغه يطرده كل ما يجي تفكير على دماغه يطرده لحد ما ينام يقدر يعملها لكن وبعدين هيصحى يلاقي الهموم كلها لبس في دماغه تاني ليه لان دماغه فاضيه فاحنا عشان نخليها ما ترجعش دماغك تاني لازم نعمل ايه؟ اه ازاحه واحلال ان احنا هنحط معاني ايمانيه بحيث ان المعاني الايمانيه تطرد المعاني الدنيويه والشيطانيه والهوائيه الهواويه فلا بد من هذا من اجل هذا ايضا آه ذكر ابن القيم في دراسه احوال السابقين المقربين وهذه المنازل هي منازل السالكين يعني كل منزلة من المنازل هتلاقيها يذكر فيها ثلاث حاجات منزلة العامة منزلة الخاصة ومنزلة الخاصة الخاصة اللي هي الظالم لنفسه والمستصدر للسابق اه للثلاث فابن كاين بيوصف السابقين المقربين يقول اما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا اله الا هو اولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به بل ما تمنى له رائحه ده ابن القيم متواضع بيقول الكلام ده واحنا بنقول لو ابن القيم ما عاش الكلام ده ما كانش يقدر يقول صح الكلام ده ما يعرفوش غير غير اللي عاش فلذلك لكن هو كلامه ده من باب الإجراء على النفس وسوء الظن بالنفس صحيح بل ما تمنى له رائحة ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن الحق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة منها أولا ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها ان الانسان لما يقرا كنت بقرا في منزله الشوق سبحان الله العظيم كلام عجيب جدا ان في الواحد ساعه ما يقراه يقول يا فعلا هي دي الناس اللي عايشه عارف لما يبقى واحد راكب في الحر ده عجله او ماشي على رجليه او مش على في اتوبيس وشايف ماشي جنبيه عربيه مكيفه قافل الازاز وقاعد اخر انسجام يبص له كده ويتحسر على حاله دول اهل الدنيا يعني يتحسر على حاله لكن فعلا لما الواحد يسمع عن عثمان بن عفان انه ختم القران في ركعه الواحد يقف قدام الكعبه كده عثمان بن عفان ختم القران في الكعبه في ركعه وتمت يقول يا ده شيء الواحد مش قادر يقرا نص القران وهو واقف فيبقى على حزين على نفسه مكسوف من ربنا مكسوف فعلا والله كده المعنى انه يبقى مكسوف انه يقابل عثمان بن عفان يبص عثمان بن عفان هنروح لك فين يا عم كده بالمعنى ده فلذلك لما تدرس احوال السابقين المقربين امثله احوال المنازل السائرين وتعرف المنازل العاليه دي فعلا تجري على نفسك وتذم نفسك وتنكسر وهذا الانكسار لله من احب الاعمال الى الله انك تبقى فعلا حاسس ان انت ولا حاجه ده شيء محبوب الى الله لان الكبر والعجب والغرور من اشد الاشياء التي تجعل الله يكرهك ويبغضك ويطردك اول سبيل او آه، هذه معتبر دي ثالث فايده بقى من فوائد دراسه هذا العلم الا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه زاما لها. اربعه والا يزال منكسر القلب بين يدي الله تعالى ذليلا حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمره المنقطعين ويشهد بضائع التجار وهو في رفقه المحرومين. ان يبقى فعلا منكسر بيذل لله فيبدا فعلا بدل ما يبقى همومه اللي في دماغه انه طالب شقه واسعه وزوجه مريحه واموال كثيره او حتى يبقى طالب تسديد ديونه وانه يموت مكسور وصلاح اولاده او حتى انه يبقى طالب اي شيء من الدنيا هيبقى طالب ان هو يعيش الايمانيات دي في الدنيا قبل ما يموت لانه هيكتشف ان لو ما حش الايمانيات دي هيبقى يكتشف انه كان عايش طول عمره حيوان هيعيش هيحس انه ما عادش انسان لحظه واحده لان الانسان خلق عشان يعيش دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عشان كده ربنا بيقول ايه انهم الا كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون فالغافلون كالانعام بل اضل فساعتها هيحس ان هو ما كانش انسان كان عايش حيوان بهيمه ياكل ويشرب وينام وي- وي- ويرتع في الشهوات وكل الحيوانات هكذا تفعل بل بعض الحيوانات اكثر منه اكلا وشهوه وبتكسب فلوس اكثر منه لما يسمع ان في حصان النهارده او مغر عربي بكم مليون جنيه فحصان يجيب اكثر منه فيستشعر فعلا لو ما عادش المعاني الايمانيه دي ان هو ما كانش انسان ايضا من الاسباب ان عساه ان تنهض همته يوما الى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد النهاردة الدكتور عمرو مش مش فاضي مش قادر يعمل حاجة لكن لما بيكتب كده والورق ده يتركن عنده في الدرج يمكن بكرة ولا بعده يلاقي نفسه مهموم متضايق يفتح الدرج يلاقي الورق يقراه يقوم يعمل حاجة أو يبقى العلم موجود عشان لما تدفعه نفسه للعمل إيه؟ يلاقي حاجه يعملها لكن لو في ليله من الليالي انت ما تفع- ما تعرفش حاجه عن فقه قيام الليل لو ليله من الليالي قلقت مش جاي لك نوم تعمل ايه؟ اه بتخرج البلكونه بتنزل تاخد لك لفتين بالعربيه بتعمل اي حاجه ليه؟ لانك ما انتش فاهم اصلا الوقت ده يتعمل فيه ايه؟ يتعمل فيه ايه؟ كتير منا ممكن يمسك يفتح ويقعد يقرا قران يقرا جزء ويقرا اثنين ويقرا ثلاثه وانا قريت ثلاث اجزاء مش المقصود قريت ثلاث اجزاء انا عايزك تقرا ثلاث اجزاء اقرا ولكن حسيت بايه؟ عشت ايه؟ ايه المعنى اللي وقع في قلبك؟ عشان كده هتيجي منزله منزله التدبر انك انت هتعيش القران ده حقيقه فالشاهد ان الانسان لعل تنهض همته يوما فيتعلق بساقه الكون لم بعيد وايضا لعله ان يصدق في الرغبه واللجم الى ما- من بيده الخير كله يقول هيلاقي حاجه يطلبها بقى يطلبها لنفسه ما هي ياما ناس ناس بتلف حوالين الكعبه وماسك ايه؟ ماسك كتاب وقاعد يقرا او ماسك مصحف وقاعد يقرا ما عندوش حاجه يقرا. ملوش حاجه يطلبها والله لو حس يوم من الايام بمعنى الانكسار والاخبات لكن طاف حوالين الكعبه الصوت كله يقول له يا رب ارزقني الإخبات في قلبي أعيش به لك وأموت به لك ومحتاج دي بس مش ساعتها لما يسأل دي لو رزق الإخبات هيرزق بقى أدعية سيدي يعرف يقولها اللي ربنا هيجريها على لسانه هيجري ربنا عشان اللي هو يحب ان هو يقوله يعني اللي ربنا عايز يديهوله وهيلقمه انه يطلبه عشان يديهوله ف يصدق في الرغبة واللجء إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فيعطاه فإني من كلمة يهيئه لأعمالهم آه. هي القضية انك انت كده ما تنفعش ما تنفعش عبد له فعشان يخليك عبد له لازم يهيئك انك تنفع عشان كده كان من الدعاء اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك انت لازم تنفع تبقى عبد ما هو يعني لو آه، الباشا فلان شغل عنده آه، اللي بيقدم الشاي والقهوه اسمه ايه؟ جرسون او ساعي او حاجه زي كده لازم يلبسهم مش كده؟ ها يلبس القبطان والعمه البيضاء والطربوش الاحمر وال- مش كده؟ لازم يوضبوا الحزام الاخضر لازم يوضبوا عشان ينفع فكذلك الله عز وجل حين يريد ان يستعملك في طاعته سبحانه وتعالى اراده آه، شرعيه دينيه اراده كونيه قدريه يجمع بينهم سبحانه وتعالى هيربيك انك تنفع له زي ما نتكلم في ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه وربنا لما يشتري مش هيشتري اي حد اه هيشتري عبد ينفع انه يبقى عبد لله عشان كده ربنا اشترط عشان شروط بعديها التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين عشر شروط في العبد اللي ربنا يشتريه العبد الخاص بقى العبوديه الخاصه اللي هي عباد الرحمن لكن كل العبيد الناس عبيد بس عبيد عبيد قهر فاهمني ازاي؟ كل الناس عبيد قهر فربنا نزل عصاه وقال يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم فهم عباده ولكن احنا بنتكلم على العبوديه الخاصه اللي عباد الرحمن عباد الرحمن وان كان واحد هيشكي عليه ان قال لك ايه آه، واحد بقى صوفي بقى يقول ايه احنا ازاي ندعوه ربنا سبحانه واذا سالك عبادي عني عبادي دي دي خاصه ديت ال- ال- اللي هيقولوا يا رب لا لا لا لا ده عبادي دي زي قل يا عبادي الذين اسرفوا دي زي دي لان كل الخلق حتى الكفر يسالون الله يساله من في السماوات والارض يساله من في السماوات والارض حتى الشيطان لما سال ربنا طلب من ربنا حاجه انظرني اليوم العصر اداله قال انك من المنظرين الشاهد ان القضيه مش- في الدعاء مختلفه وانما نتكلم عن العبوديه الخاصه انك تبقى عبد خاص له يحبك يعني ولما يحبك هتحبه لازم ولما تحبه هيحبك تاني ولما يحبك تاني ساعتها كنت سمعه الذي يسمع به فبي يسمع وبي يبصر وبي يعطي وبي يمنع بيمشي وبي يبطش سعد هيبقى العبد المحبوب هو العبد الموفق او العبد الموفق هو العبد المحبوب لما يحبك يوفقك ولما يوفقك يبقى يبقى بيحبك فهيعيشك على مراده كل الله كما يريد يكون لك فوق ما تريد شاهد ومن اسباب ايضا ان هذا العلم هو من اشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد اشرف منه علم التوحيد اللي هو علم معرفه الله ان كل علم فضله وقدره بقدر ما يتوصل اليه منه فلكون علم التوحيد نتوصل منه الى معرفه الله وليس هناك اعظم من الله فهو اعظم العلوم واشرف العلوم وافضل العلوم علم ايه؟ التوحيد وده بعد انه على طول ليه؟ لان ده اللي بيوصله علم الايمان ده هو ده اللي بيوصله بيوصل لله سبحانه وتعالى فلذلك هذا العلم لا يناسب الا النفوس الشريفه لا يناسب النفوس الدنيئه المهينه مش هينفع ابدا ان واحد يبقى همته 3 4 5 مليون جنيه ويدرس العلم ده لازم تبقى همته الجنه ومفيش اقل من كده لا بالعكس اعلى من الجنه رضا الله هو رضا الله اعلى من الجنه؟ ايوه الا اعطيكم افضل من ذلك احل عليكم رضواني فلا اسقط بعد عمري. اه والقران ورضوان من الله اكبر فرضوان الله اعلى من الجنه فاللي همته رضا الله هو اللي يدرس ويفهم ويشتغل ويعمل همته اقل من كده مش نافع ما يلزمش هيفتر مش هيعمل الكلام ده مش هيجاوز ودانه هيمسح ظاهر قلبه من بره مش هيدخل جوه فلذلك اذا راى العبد ودي من الاسباب برضه ان احنا هنقول العلم ده عشان تشوف اذا العلم ده ناسبك ناسب نفسك والايه نفسك بتشتاق اليه وبتحبه بتحب هذا العلم وبتطلبه وتأنس به فاستبشر بالخير ابشر فقد اهيت للخير وساعتها لما تدرس العلم ده لا، قول لنفسك يا نفس قد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر لأن السعادة شطرين العلم والعمل فإذا حصلت العلم يبقى فاضل فاضل هتقول لا هذه العلم هو فاضل بس للسبب فاضل نعمل بيه نعمل بيه باللي احنا ايه باللي احنا اتعلمناه ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل فإذا كان هناك اثنين أحدهم عالم بالعلم ده ولو ما بيعملش بيه والتاني جاهل فلا شك ان العالم به افضل ولكن افضل منهم عالم عامل لا شك افضل منهم عالم عامل لكن على الاقل العالم ده افضل من الجاهل اتعلم ايضا من الاسباب انه اذا كان العلم بهذا الشان طلب علم الايمان اذا كان العلم بهذا الشان همه ومطلوبه فلا بد ان ينال منه لازم يعني اللي حاطط في دماغه انه هيجيب مثلا طالب هيجيب في الثانويه العامه 100% هيجيب 90 على الاقل مش كده؟ لا لكن اللي حاطط في دماغه ان هو هيعدي بالمقبول هيسقط اه فاهم ازاي؟ فهي قضيه ان هو ان لما تحط في دماغك العلم ده هتحصل منه ولو قليل ولو نادر بحسب استعدادك ولو لحظه هتعمل بيه لازم ولو بارقه ولو لمسه ولو بغير قول لان العلم موجود فلازم هتعمل بيه باي طريقه ولو ان تحدث نفسك بالنهضه اليه هيحصل وكل ده خير لك عند الله سبحانه وتعالى ايضا منها وهذا هو الاخير لعله ان يجري على لسانه ما ينتفع به غيره ان الواحد لما يبقى عنده العلم ده ممكن يقول حتى بقصده او بغير قصده هيقول لمراته لعياله هي- هيقول وزايد ما يقوله لو اللي سمع ده عمل هتاخد اجر عمله يبقى كانك عملت بالظبط فلعله ينتفع به غيرك فعسى ان ترحم بذلك العامل وبالجمله ففوائد هذا العلم لا تنحصر فلا ينبغي ان تسري الى من يصدقك عنه ويقول لا ينفع بل احذره واستعن بالله ولا تعجز ولكن لا تغتر خلي بالك ما هي ممكن يصيبنا الغرور حتى ولو في مجلس زي ده نقول ده احنا لينا جلسه خاصه بنتعلم ممكن يصيبك الغرور في دي ها ممكن تغتر انك انت تقول ده انا بدرس كذا او ان انت تغتر انك انت عارف كذا وكذا ممكن تلاقي واحد خطيب و- او ملتحي بقاله سنين وما يعرفش الكلام اللي انت تعرفه ده ما تغترش اياك ان تغتر بمجرد العلم او بمجرد المادة ليه؟ لان هناك فرق بين العلم والحال المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم بين الفرق بين الحال والمقام اياك ان تظن انك بمجرد هذا العلم صرت من اهل هذا ال- الحال فهناك فرق بين العلم بوجوه الغنى وبين الغني بالكاس صح؟ في واحد يعرف يجيب فلوس منين؟ بس ما عندوش فلوس في فرق بينه وبين اللي عنده فلوس فعلا صح ولا لا؟ في فرق بين الدكتور اللي عارف اسباب الصحه ايه اللي يجيب الصحه وايه اللي يجيب المرض وهو مريض وبين الصحيح بالفعل فالقضيه مش قضيه علم بس لا لا اه لازم تعرف دي انك لازم الوقت تبقى عارف يقينا ان العلم ده مش كل حاجه ده ده خطوه لو قلنا جزئين علم وايه؟ وعمل علم من غير عمل نفاق علم من غير عمل نفاق وعمل من غير علم مبتدعة لازم الاثنين تعمل ولكن بعلم لان اللي بيعمل من غير علم بيبتدع بيبتدع في دين الله بيعمل حاجات جديده واللي بيتعلم وما يعملش منافق منافق قولا واحدا فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه كده 11 سبب لدراسة هذا العلم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما فيه رضاه